جزء من الإصحاح الثالث من سفر الرؤيا في عدد 14 واكتب إلى ملاك كنيسة اللودوكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداية خليقة الله أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حرا ليتك كنت باردا أو حرا هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حرا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير وأعمى وعريان أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر إني كل من أحبه ووبخه وأدبه فكن غيورا وتب وها, وها أنا ذا واقف على الباب وأقرعه إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي من يغلبه فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين في البداية أحب أعزي كل أبنائنا الذين راحوا ضحية حادث دهشور أو الفيوم وطبعا زي ما قرأنا في الصحف هذا الحادث نتيجة الإهمال نعزي أسرهم ونعزي أحبائنا اللي راحوا ضحية هذا الحادث المؤلم والبشع وأيضا نصلي من أجل المصابين أن يتمم الله شفائهم ويعطيهم الصحة والعافية أيضا في نفس المجال ننعي ونعزي كل الأحباء اللي سقطوا شهداء الوطن سواء في الشرطة أو في القوات المسلحة خلال الأيام القليلة الماضية ونصلي أن تنتهي هذه الأحداث المؤلمة والتي تستنزف شباب مصر بصورة عامة ونصلي أن يعطي الله حكمة ونعمة وهدوء واستقرار ويعطي أيضا بصيرة لأصحاب هذه الأعمال وأن يتمجد الله على أرض مصر ويحرسها من كل شر ومن كل شبه شر في الأسبوع الماضي تحدثت معكم في عبارة من له أذن أذنان للسمع فليسمع واتكلمت أن شهر هطور وده شهر الزرع في شهور السنة القبطية وأن هذه العبارة الكنيسة تختارها بصورة خاصة في شهر هطور ففي قراءات الأحاد في قداسات الأناجيل تتكرر هذه العبارة في الأحد الأول والثاني والثالث من له أذنان للسمع فليسمع والتكرار في حد ذاته يخلينا نقف ونفكر وفي الأحد الرابع من هطور تقدم الكنيسة قصة مقابلة الشاب الغني مع السيد المسيح ودي قصة حقيقية وحادثة إنجيلية لكن هذا الشاب كان متعلقا بأمواله فكانت النتيجة أنه لم يستمع لصوت المسيح ومضى حزينا أريد أن أتحدث معكم في هذه الليلة عن صوت الله صوت ربنا يسوع المسيح المرة اللي فاتت من له أذنان للسمع فليسمع طب هيسمع إيه يسمع صوت الله في الجزء اللي قريته يقول السيد المسيح ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع والأفعال دي فيها صورة الاستمرار مش واقف وخبط ومشى واقف وأقرع إن سمع أحد صوتي إن سمح أحد صوت وهنا عنصر الإرادة الكتاب المقدس يمتلئ بفعل السمع أو الاستماع اسمع كده الآيات دهيت في سفر التثنية تثنية 30 20 إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك في صموئيل الأول 15 فقال صموئيل هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش وفي مزمور 29 صوت الرب بالقوة صوت الرب بالجلال وفي مزمور 66 يقول إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب لكن قد سمع الرب اصغي إلى صوت صلاتي وفي العهد الجديد إن سمعتم اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم خلاصة هذه الآيات ودي طبعا بعض الآيات أنه يوجد صوت لله الله يتكلم ولكن من يسمعه في العهد القديم يقول أميلوا آذانكم وهلموا إلي اسمعوا فتحيا نفوسكم وأقطع لكم عهدا أبديا ده في أشياء 55 كلمة اسمعوا أو فعل السمع بصفة عامة فعل تكرر كتير في الكتاب المقدس والسمع مرادف للطاعه ولأن الفعل ده كتير في الكتاب المقدس تكون الطاعة هي من أولويات حياة الإنسان المسيحي طاعة صوت الله والإصغاء لصوت الله يعني إيه واحد يسمع صوت ربنا أحطها لك كده في ثلاث نقط يسمع صوت الله يعني يستجيب له في داخله إيمانيا إيمانيا برغم الأحداث اللي حواليه ما تقولش كده في العهد القديم استمع إبراهيم أبو الآباء إلى صوت الله في تكوين 12 يجيله ويقول له إبراهيم اترك أرضك وعشيرتك وأهل بيتك واذهب إلى الأرض التي أريك طب يا ترى إبراهيم أبو الأباء أنت تعرف المكان اللي أنت رايح له أو عندك فكرة عنه أو حد كلمك عن إمكانيات المكان ده أو ظروفه أنت هتروح للمجهول قال لا أنا هروح على المجهول عند البشر ولكن المعلوم عند الله لا إبراهيم يقوم ويمشي في رحلة طويلة وهذه الرحلة كانت في دروب الصحراء وكان ممكن يفقد الأمل والرجاء ويقول يمكن أنا ما سمعتش كويس أو يتشكك في صوت الله ولكنه استمر إلى أن وصل إلى الأرض الموعودة له استجابة إيمانية أو طاعة إيمانية دي أول مرحلة المرحلة الثانية مرحلة انه يفتح قلبه الانسان يفتح قلبه يفتح قلبه لما يسمعه في امثلة كتير في الكتاب لكن من الامثلة الواضحة جدا مثل ليديا بائعة الارجوان ليديا كانت امرأة من قمة السلم الاجتماعي في مدينة فيليبي امرأة كده زي ما بنقول مثلا بيزنس وومن النهاردة سيدة أعمال فكانت على مستوى ولكن عندما حدثها بولس الرسول أو استمعت إليه ابتدت تفتح قلبها في واحد مشكلته أنه قافل قلبه هو وفعل الفتح والقفل ده فعل إرادي من إرادة الإنسان فتحت قلبها اقتبلت ما تعلمته من القديس بولس الرسول صارت أحدى المؤمنات أو أول مؤمنة في مدينة فيليبي الأمر الثالث المكمل الأول استعداد إيماني فتح القلب الأمر الثالث العمل بما استمعت إليه أعمل حاجة أعمل لأن الحياة المسيحية ليست مجرد نظريات ولا هي فلسفات ولا هي كلام حلو الحياة المسيحية حياة عمل حياة فعل أكشن فالسيد المسيح علمنا العمل انك تشتغل تشتغل باللي استجبت له ايمانيا اللي فتحت له قلبك وتبتدي تستمع بعد استماعك بتعمل بهذا الصوت زي بالظبط الانسان اللي بنى بيته على ارض صلبه واللي بنى بيته على ارض رمل ارض صلبه تحملت الصدمات أرض الرمل جه مجرد السيل خد كل البناء بناء قوي أخلص من المقدمة الصغيرة دهيت أن مشكلة الإنسان هي عدم الاستماع هي دي المشكلة الأساسية في الحياة الإنسانية أن واحد ما بيسمعش مع أن زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن عنده ودن كويسة وطبيا شغالة كويس والتركيب البيولوجي بتاعها جيد والتركيب الوظيفة الفسيولوجية بتاعتها جيدة لكن ما بيسمعش ودي كانت مشكلة اليهود في زمن السيد المسيح مبصرين مش شايفين عندهم أذان ما بيسمعوش ولما تقروا ويايا متى 23 في متى 23 اسمه إصحاح الويلات ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون حاجات كتيرة خالص هم يسمعوا لكن لا يستجيب طب ما هو صوت الله صوت الله في العهد القديم كان دائما ومستمرا من أجل الإرشاد والتوجيه إرشاد الناس وكان صوت الله من خلال الشريعة المكتوبة زي الوصايا العشر ومن خلال الأنبياء المرسلين اللي جم عبر طول التاريخ اليهودي ولما تشوفوا كده نبي زي أرميا النبي يسموه النبي الباكي أساسا بكائه أنه كان يأتي وينقل رسائل الله والناس مش بتسمع مش بتسمع وعمالين يسمعوا الكلام بل أحيان يهزأوا بالكلام كانت وسيلة صوت الله في العهد القديم الشريعة المكتوبة وأصوات الأنبياء في العهد الجديد استمر صوت الله يصل للبشر ولكن من خلال روح الله من خلال الروح القدس فالأسفار المقدسة هي صوت الله ومن حظ الإنسان إنجاز التعبير يعني أنه يجد صوت الله مسجلا كتابة ويتسجل الأول على في مخطوطات أو على جلود الحيوانات أو على الرقوق أو أو أي وسيلة إلى أن يصل لنا مطبوعا بعد اختراع الطباعة يصل صوت الله لنا من خلال الأسفار المقدسة ومن خلال الكنيسة وأبائها لأن روح الله يعمل يعمل كل يوم هدي لك بعض الأمثلة مثلا في العهد القديم موسى النبي استمع إلى صوت الله هتسمع صوت ربنا ازاي قال كان الله يتكلم من عليقة والنيران تشتعل فيها وصوت الله يسمعه وأميل لأنظر هذا المنظر العظيم وأسمع صوت الله وسمع صوت الله في البرية مرة تانية في العهد الجديد خالص في أو في تاريخ الكنيسة على الأصح الشاب أنطونيوس استمع إلى صوت الله من خلال قراءات الشماس يحضر قداس يسمع صوت الله من خلال من خلال الشماس اللي بيقرا قراءات كنسيه حتى القديس اغسطينوس وهو انسان كان بعيدا وعاش في الشر زمانا استمع الى صوت الله بقوه عندما قرا سيره القديس انبا انطونيوس اللي كتبها القديس أثناسيس الرسولي أثناء نفيه كتب حياة أنطونيوس والقديس أثناسيس منفي فهذه الكتابة وقعت في يد أغسطينوس فلما قراها وجد أن صوت الله متجسدا في شخص القديس أنبا أنطونيوس وصار صوت الله له وبناء عليه ابتدى يرجع من خطيته ويقدم توبة ويصير قديس ويتخلص من كل ما هو شر ويبدأ حياة توبة قوية حتى أن الكنيسة تختاره ويصير أسقفا ويصير أسقفا ذائع الصيت في التاريخ المسيحي ايه مواصفات صوت ربنا ازاي يكون عندك الودن الحساسة اللي تلقط صوت الله دايما الانسان في المشغولية او في الضوضاء ما يعرفش يسمع كويس يعني تصور كده انك راكب وسيلة مواصلات وفي ضوضاء من المحرك بتاع مثلا العربية ولا القطر ولا الطيارة وبعدين عايز تتكلم في التليفون مش قادر تميز صوت الشخص الضوضاء تحرم الإنسان من أن يعرف صوت الله إيه مواصفات صوت ربنا أول مواصفة في صوت الله أنه قريب جدا قد يتكلم إليك الله من أقرب إنسان إليك أقرب واحد من طفل صغير ربما من الشريك شريك الحياة سواء هو أو هي ربما من الصديق هو فعلا على الباب يقرع والباب هنا باب القلب والقلب ده من كيان الإنسان قريب خالص ويقرع وينتظر الاستجابة هو قريب خالص صوت ربنا قريب خالص يمكن أشبه لكم قرب صوت الله بكلمات الله القليلة وهو على الصليب عندما كان يقول لجالديه وصالبيه يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون اللص اليمين سمع الكلام ده وتعجب وابتدى حوار قصير بينه وبين اللص الآخر وكانت النتيجة أنه قال العبارة الجميلة بتاعته اذكرني يا رب متى جئت في ملكوته فاستمع مباشرة إلى صوت الله اليوم تكون معي في الفردوس صوت الله قريب جدا عشان كده لما تقعد مثلا في قداس اقعد منتبه تحضر في اجتماع كن منتبه يقظا لما تحضر في اجتماع لما تحضر في اجتماع كن في غاية الإصغاء فقد تأتي لك كلمات الله ويمكن في التفاتة كده تضيع منك الرسالة صوت قريب جدا أصل ليه بقول صوت الله قريب لأن الله نفسه عندما وجد الإنسان في حال الخطية قال هنزل وابقى جنب الإنسان هبقى جنب الإنسان مش هفضل في سماء في السماء وتكلم عن بعد لا أنا هاجي لغاية الإنسان لغاية عنده واتكلم وياه قريب للغاية قد يكون صوت الله في مجرد مقابلة بينك وبين أحد طبعا مش أي كلمة هنسمعها لكن صوت الله ممكن يرسله من خلال أشخاص أتقياء أنقياء يوصل لك حاجة ودايما الطفولة في براءتها ونقاوتها معبر جيد لصوت الله معبر جيد والتفت دايما للكلام اللي ممكن يقوله طفل ممكن تكون فيه رسالة ليك صوت الله قريب جدا نمرة اتنين أن صوت الله أو المواصفة التانية أن صوت الله مشتاق للإنسان يعني الله مش بيبعت لك رسالة كده وخلاص لا ده بيبعت لك الرسالة وهو يشتاق أن تستمع إليه هو يشتاق وكلنا عارفين فعل الشوق ده هو يشتاق أن تكون هناك استجابة عند الله اشتياق اسمع كده في سفر النشيد صوت حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل واقف طول الليل ويقرع ويشتاق إلى من يستجيب يعني كده باللغة البسيطة الله مش بيزهق بسرعة الله طويل الأناه يمكن تستجيب النهاردة يمكن تستجيب بكرة ويكون السؤال كم مرة قرع الله على باب قلبك كم مرة كم مرة فكرك بحاجة كم مرة مسكت كتاب وانت بتقرا في كتاب من الكتب الروحية او سير القديسين او الكتب الابائية ولقيت كده رسالة جاياك ممكن تكون سمعتها ممكن تكون اتنست منك لكن اعلم ايها الحبيب ان صوت الله يشتاق اليك دائما والله يشتاق الى من يسمعه ولكن الإنسان انشغل في همومه وفي مشاغله وفي ملذاته وفي الأخبار وفي البرامج التوك شو يفضل الإنسان مشغول في الحاجات دهيت صوت الله يسمعه ازاي بقى هو يشتاق يشتاق أن تستمع إلى رسائله يشتاق أن تفهم كلماته يشتاق أن تعيش وصيته هو يشتاق هارى العبارة بتاعت النشيد مرة تانية صوت حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي كل ده عمال يقرع طول الليل وما حدش بيفتح والليل ينظر يرمز له بالعمر عمر الإنسان كله ليل يعني مش ليلة يعني مش ليلة واحدة وان نايت لا ده العمر كله لأن رأسي قد امتلأ من الطل طل المياه الخفيفة في وش الفجرية دي وعبر الليل وقصصي من ندى الليل تصور ممكن الإنسان يظل الله يقرع عن باب قلبه طول العمر أو فترة من العمر ولا يستمع الخلاصة أن صوت الله يشتاق إليك جداً هو قريب جدا وهو مشتاق لك جدا وقرعات الله تختلف هناك قرعات رقيقة زي مثلا تفتح الإنجيل بتقرأ هتلاقي كده بعض آيات يعني كأنها بتلمع قدامك أو عظة أو قراءات روحية متعددة أو البركات الزمنية اللي ربنا بيديها لنا ما دي صوت الله الصحة النجاح أي بركة زمنية في حياتك ما دي صوت الله بيقول لك أنا وياك أنا بباركك ولكن الله له أيضا قرعات شديدة عشان الإنسان النايم ده يصحى زي ما احنا عارفين في واحد نومه خفيف وفي واحد نومه تقيل وتقيل ده هيصحى ازاي بقى تقيل ده بقى اللي يعني ناسي نفسه خالص توجد عند الله قرعات شديدة مثل التجارب تجربة يخش فيها الإنسان أو أحيانا تجربة المرض أو أحيانا المشاكل أو المتاعب المهم هي قرعة قد تكون شديدة ولكنها لخير الإنسان كل دي طريقة لصوت الله المشتاق إليك حاجة التالتة بقى أن صوت الله مستعد أن يعمل معك جدا هو مستعد أنه يشتغل مجرد أنك تسمع مثلا مش هيعاتبك يقول لك أنت ليه اتأخرت عليا أنت جاي تعرفني في أواخر سنين عمرك أو أنت جاي تعرفني بعد ما عشت الحياة طولا وعرضا لا مش هيعاتبك في حاجة خالص بل من حلاوة صوت الله أنه لا ينظر إلى الماضي هو يبدأ صفحة جديدة زي ما بنصلي كل يوم فلنبدأ بدءا حسنا يلا نبتدي من جديد هو مستعد للعمل على طول سمعت الصوت استجبت فتحت قلبك الله سيعمل فورا ده مجرد قال له يا زكة أسرع وأنزل اليوم حصل خلاص لهذا البيت شوف تطور الأحداث بسرعة وزكة يتحرك ويتخلى عن عبادته لماله وسعادته اللي في تجارته أو في عمله ويتخلى عن كل هذا ويبدأ ويعمل الله معه ويخش بيته ايه البركات دهية هو الله ينتظر من يسمع قرعاته وإن استمع إليها الإنسان يدخل إليه ويتعشى معه خدوا بالكم من التعبير الجميل ده ها أنا ذا واقف وأقرع دي أفعال صوت الله إن سمع أحد صوتي وفتح دي أفعال استجابة الإنسان نمرة ثلاثة أدخل وأتعشى معه هذا ما يصنعها الله واستعداده للعمل وكلمة أدخل وأتعشى معه وهو معي يعني أقيم عنده انتوا عارفين زمان ما كانش فيه بالليل مواصلات خالص فكان واحد يوصل للعشاء معناه انه هيبيت خلاص سيقيم مع الانسان وتبدا العشره الروحيه وتبدأ الحياة الأصيلة يا بخت اللي بيسمع صوت الله باستمرار لكن في المقابل توجد طائفة من البشر يكتروا أو يقلوا لهم آذان ولكن لا يستمعوا لصوت الله والأسباب كتيره واحد ما بيسمعش لصوت الله علشان قلبه غليظ او على صح قلبه ما فيهوش محبه الكلام مش على مزاجه يمكن المثال القريب هو مثال الشاب الغني عشان ما نروحش بعيد هو راح للمسيح في منتهى الود وجثى امامه وأظهر أدب وأخلاق وبعدين ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية سؤال رائع يسأله شاب جاوبه المسيح وجاوبه بلطف في النهاية قال له يعوزك شيء واحد بيبسط الطريق جدا انسى تبيع كل ما لك واعطي الفقراء واحمل الصليب وتعالى اتبعني حس ان دي تقيلة بقى مش ماشي على هواه مش ماشي على رغبته او ارادته الكلام لم يجد صدى عنده يقول لنا يقول لنا الكتاب مضى حزينا وما نعرفش الراجل ده انتهت حياته ازاي غلاظة القلب او قلة المحبة واحد ما بيسمعش صوت ربنا ربما واحد تاني لا يستمع لصوت الله بسبب الكبرياء مرة كنت بحل مشكلة زمان كده ما بين أسرة يعني أفرادها في خلاف فبقول له ده سيد المسيح بيقول كده وجبت الإنجيل وفتحت قال الإنجيل ده بتاع المسيح مش بتاعه يعني سبب الكبرياء ذاته هو لا يرى إلا ذاته ولا يسمع إلا ذاته ما دي خطية في واحد ما بيسمعش إلا نفسه واحد بيعتبر أن عقله أو فكره هو أفضل فكر في العالم أن هو يعني معرفته أفضل كل شيء برضو أقرب مثال الكتبة والفريسيين المراؤون اللي كنا بنسمع عنهم ونقرأ عنهم ويشوفوا حقائق يمكن لو فكرتكم بقصة المولود أعمى وطبعا كان واحد أعمى في وسط المجتمعات الصغيرة دي يبقى معروف تماما والمسيح فتح له عينيه فابتدى الفريسيون يحققوا وياه الأول ويا الشخص ما عجبهمش الكلام جابوا أبوه وأمه ما عجبهمش الكلام جابوا الجيران ما عجبهمش الكلام جابوا الشخص مرة رابعة فقال لهم باختصار شديد قال لهم أنا ما أعرفش مين اللي فتح لي عيني لكن ما أعرفش غير حاجة واحدة أنني كنت أعمى والآن أبصر بس سبب في كده أن أنا سمعت لصوت الله الكبرياء يمنع الإنسان من أن يستمع أو يرى أو حتى يفهم كبرياء كده سبب ثالث يخلي الإنسان لا يستمع لصوت الله العناد والعناد ده أمر مدمر إن كان في خادم ولا في بيت من البيوت أو في كنيسة من الكنائس العناد أمر مدمر العناد يعني واحد متشبث برأيه ولا يتحرك عنه وعناده الشديد يمكن تفتكروا ويايا قصة استفانوس أول الشمامسة وهو راكع في الوسط وحواليه قادة اليهود عشان يرجموه بتهمة التجديف هو أعطاهم درس في التاريخ درس في تاريخ الخلاص وأظهر لهم مقدار الحاجة للمسيح الذي يخلص كلام حلو جدا ولكن هذا زادهم اشتعالا وغضبا والسبب عنتهم ورجموا استفانوس برغم ان كان وياهم واحد موافق على الحكايه كلها شاول الطرسوسي لكن كانت هذه مقدمه انه يتحرك قلبه وشوف مين هو المسيح ومين هي المسيحية العناد يجعل الإنسان لا يستمع ربما أحد لا يستمع لصوت الله بسبب الخوف أو الجبن واحد كمان برضه مثال لطيف قوي في الكتاب اللي هو مثال بيلاطس بيلاطس كحاكم كان موجود اتعرض عليه قضية هو مش فاهمها قوي مش عارف يحكم ده متهم ولا مش متهم مذنب ولا مش مذنب وعمل الحكاية بتاعت غسل ايديه بالميه واني بريء من دم هذا البار لكن سلمه لليهود ده خوف او جب ولم يستمع حتى امرأته إياك وذاك البار فإني قد تألمت من أجله كثيرا في حلمه حاجة, مز... حاجة غريبة مراتك جاية تقول لك في حلم معين يخص الشخص ده على السيد المسيح لم يستمع له سبب الجبن أو الخوف الصورة دي أحبائي هي صورة الإنسان الذي يهمل صوت الله الخلاصة إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم سمعت صوته اتحرك ما تنساش ان صوت الله اللي جاي لك ده جاي لك بحب وجاي لك بقرب وجاي لك باشتياق وجاي لك باستعداد للعمل فلا تهمل صوت الله انتبه ودي فرصة ان ربنا يتكلم احيانا في صلواتنا نصلي بطريقة المرابعة المرابعة يعني الخورس البحري والخورس القبلي الخورس البحري والكيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم ويسكت والخورس القبلي يرد عليه كيرياليسون كيرياليسون ارحمنا يا الله فترات الصمت في التقليد المسيحي أنها فترات لاستماع صوت الله فترة أسمع فيها صوت الله ولذلك وانت حتى بتصلي في البيت ما تخليش صلواتك كلام على طول خلي فيها فترات صمت لكي ما تعطي فرصة لكي ما يتحدث إليك الله واليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم وصية الكتاب وصية عشان تسمعها وعشان تنفذها وعشان تعيش بيها صوت الآباء في تاريخ الكنيسة صوت بنسمعه وبنعيشه وصوت الله قريب لك جدا ما تخليش حد يشوشر عليك ما تخليش حد يشغلك ما تخليش حد يلفت نظرك بأصوات أخرى وتنسى الصوت الحقيقي في وسط ضوضاء هذا العالم يبقى لو كملنا اللي قلناه النهاردة عن صوت الله مع الأسبوع الماضي من له أذنان للسمع فليسمع فده بيمهدنا للصوم الميلاد الذي يبدأ إذا أراد ربنا وعشنا يوم الاثنين اللي جاي صوم الميلاد كصوم بننهي به السنة الميلادية وبنبتدي به السنة الجديدة وبيبقى فرصة استعداد لاستقبال السيد المسيح فحط كتدريب روحي لك ان انا هبدي الصوم ويا رب ادور على صوتك علشان اسمعه وعشان اعيشه في كل يوم بنعمة المسيح بعد الاجتماع نفتتح المزار الجديد للقديس أثناسيوس الرسولي قديس أثناسيوس الرسولي أحضر وفاته المتنيح البابا شنودة عام 1973 أحضره في زيارته للفاتيكان ومقابلته مع المتنيح البابا بورس السادس وأحضر رفات القديس أثناسيوس وبقى في كنيستنا ماري مرقس والقديس أثناسيوس الرسولي وأوضع في مزار لكن لقينا من المناسب أن يوجد له مزار لائق وجميل ويعبر عن محبتنا ووفائنا للقديسين ويبقى مثابة كنيسة صغيرة يمكن أن تقام فيها قدسات وفي نفس المكان في الكنيسة موجود فيها أو مدفون فيها متنيح أبونا مخيل إبراهيم إبراهيم مخيل مخيل إبراهيم واللي اتنيح سنة 76 وأيضا المتنيح نيافة الأنبا صموئيل اللي استشهد عام 81 ونيافة المتنيح الأنبا غريغوريوس اللي تنيح سنة 2001 ويبقى ده مزار للأباء ويعبر عن محبتنا وتذكرنا ليهم ووفاء ليهم وطبعا مزارات القديسين دي لازم تكون أجمل ما يمكن لأن مزارات القديسين دي تعبير عن رحلة للسماء كان واحد رايح السماء فلازم هذه المزارات تبقى مزارات حلوة احنا هننقل رفاة القديس أثناسيس اللي موجود عندنا من مكانه القديم إلى مكانه الجديد وسط ألحان التمجيد مع الشمامسة والأباء ونبقى عارفين أن هذه الرفات جت من أربعين سنة زمن طويل خالص وبنضعها في المكان الجديد اللي بعد كده هيبقى مفتوح للجميع ان احنا ناخد بركة باستمرار طبعا زيارة الاماكن دي تحتاج كل رهبة وتحتاج كل نظافة وتحتاج كل نظام فانت عندما توجد في محضر القديسين يجب ان تكون في قمة اللياقة في كل شيء ينفعش نتكلم ينفعش نكتب على حيطة ولا على رخام ما ينفعش نضحك ما ينفعش نعمل أي حاجة تدخل في هدوء تام من غير أي شوشرة وبتقدم طلباتك وتطلب شفاعات هؤلاء وصلواتهم من أجلك في هدوء شديد جدا جدا جدا هيبقى في مكان تحط فيه أي ورق تحب تذكارات للقديسين بنقاوة وبحرص وبمظهر لائق وطبعا مزارات القديسين اللي عندنا سواء مزار ماريمورس أو القديس أثناسيوس بيجي كتير يزوروه مش على قد شعبنا هنا سواء من الأقاليم سواء من خارج مصر ففرصة طيبة ان احنا نحافظ على هذا المكان الجميل اللي المهندسين أبدعوا فيه والعمال تعبوا فيه وقدموا صورة مشرقة جميلة أنا بنتهز الفرصة أن أنا أشكر كل اللي صمم واللي نفذ واللي تعب واللي أخرج الموضوع في زمن صغير أخرجه بهذه الصورة الجميلة اللي تعبر عن وفائنا للعظيم في البطاركة القديس أثناسيوس الرسولي البابا رقم 20 في تاريخ بابوات كنيستنا بعد الاجتماع على طول هننزل على المزار اتفضل